صباح الخير عليكم. إزيكم عاملين إيه؟ آآ قعدت أفكّر أتكلّم في حاجة جديدة، بس برضه في النطاق اللي إحنا بنتكلّم فيه. يمكن أنا مش therapy خالص ولا life coach آآ ودي م يعني أنا أُم بن يعني بتقابلني حاجات كتير ومشاكل كتير، باحاول أحسّن من نس من نَفْسي وأربّي نَفْسي مع الولاد. بنحاول نوصل ل لنُقَط ممكن نحُطّها تخلّينا نكمّل ونكمّل في طريق صح، نكتشف الحاجات الغلط اللي إحنا بنعملها. آمم في نقطة برضه دلوقتي إحنا مش المفروض نسمع كل الناس اللي بتتكلّم، بجد يعني. أنا باقعد أدوّر على حد كويس أسمع له بجد و وارتاح وأقدر أنفّذ اللي بيقوله في نطاق الواقع، مش حاجات خيالية. فمش كل حد راح اتعالج آمم يعني أكتر الناس دلوقتي بتتجه للtherapies أوي، آآ فلمّا تبدأ تفهم نَفْسها وتقدر تكوب المشكلة اللي هم كانوا فيها، ياخدوا courses ويبدأوا يبقوا life coaches. مش كل الناس ولا هو option المفروض إنه يبقى بالكترة دي. يعني ال ولادنا اللي بتدخُل كلية طِب وبتتخرّج و وبتقعد مدة كبيرة جدًا. أيوه، كل قاعدة ليها شواذ، مش لازم دكتور يبقى هو فاهم وواعي أوي، بس على الأقل ده التخصُّص. أصبح باحس إن هو بقى سبّوبة زي اليومين دول اللي حاصل على الTikTok آآ اللي حاصل في كل وقت في يعني إن أنا ممكن أبقى أي حاجة في أي وقت، بدون تخصُّصات، بدون شهادات، بدون أي حاجة. فالنهاردة في حاجة بتحصل في حياتنا دايمًا، هي بجد الرحمة. إحنا محتاجين نتعلّم الرحمة. من من لا يرحم لا يُرحم. محتاجين نتعلّم الرحمة بيننا وبين نَفْسنا. يعني كفاية جَلْد للذات، حلو جدًا جَلْد الذات في مواقف معيّنة، بس إنه يعدّي الحدود هو بيقتل صاحبه. آمم محتاجين إن إحنا نرحم بعضنا كسِت وراجل، زوج، زوجة. بجد الوقت ده صعب جدًا علينا كُلّنا. كل أُم هي بتجاهد عشان تغيّر من نَفْسها وعشان تجاري العصر ولو في أُم كمان بتشتغل، فهي مفحوطة في شُغلها وإنها تسيطر على بيت وتسيطر على ولاد، تربيتهم صعبة جدًا في زمن صعب أوي. نيجي الأب، الأب مسحول بجد. الزمن بيجري بيه بطريقة فظيعة. يعني إحنا لو جينا نتكلّم على السنين اللي فاتت كُلّها، لو لينا أهالي في التربة وصحّيناهم وقُلنا لهم ده حصل كذا وكذا والدولار بقى كذا وكان في ثورة كذا، هم مش هيستوعبوا ولا هيصدّقوا، كانت حياتهم نمطية. إحنا الجيل اللي إحنا فيه دلوقتي حصلت معاه كل التغييرات اللي ما كانش حد يتخيّل إنها تحصل في مدة زمنية قليّلة. فدلوقتي لو أب هو محوّش مثلًا مبلغ معيّن وكان فاكر إن هو ده هيقدر يغطّيه ويغطّي ولاده ل لفترة كبيرة، يكتشف إن قيمته قَلِّت جدًا. لو بنفكّر لبُكرة، فبُكرة خطير جدًا، محتاج أكتر من اللي بيحصل اليومين دول. طَب لو بنفكّر في النهاردة، الأب عايز يعيّش ولاده عيشة كريمة، اللي متعوّدين على نمط معيّن واللي مش متعوّد على نمط معيّن بيعلى بيه واللي مش لاقي أصلًا فهو بيحاول يوصل للإشباع. كل الكلام ده الأب بيواجهه يا جماعة. أنا لا أنا مُنحازة لآباء ولا مُنحازة للأمهات، إحنا بجد بنكمّل بعض. إحنا لازم نرحم بعض، ما حدّش بجد بيعلّي على التاني. أنا مش لازم أعمل حاجة وأقول أنا عشان كده أنا أحسن منّك ولا أنا أحسن منِّك عشان أنا باعمل كذا. لو أنا الصبح قدرت أعمل حاجة معايا وأنا نازل، حلو أوي وخير وشكرًا. لو أنا ما قدرتش، فأنا باعمل بمَحبّة ليه وللولاد. فأنا باسمع بجد للأسف في الإعلام مثلًا اتجاه معيّن نسائي أو اتجاه معيّن رجالي. لأ، لأ بجد والله. بجد لو في بيت وفي راجل وست إحنا بنساعد بعض، إحنا بنكمّل بعض، لو أنا قصّرت أنا محتاجة إنك تغطّي عليّا، لو أنت قصّرت أنا لازم أغطّي عليك، يعني في مواقف معيّنة بسيطة مثلًا لو الولاد قالوا لي ده بابي مش معانا والّا هو فين والّا حصل كذا وأنا ما قُلتلوش، أنا محتاجة إن أنا أقول هو فعلًا كان تعبان جدًا من الشغل وكان جايب لكم حاجات حلوة كتير، فهيسمعكم لمّا يصحى تاني يوم مثلًا، حاجة بسيطة مش هاقول هو على طول مشغول وعلى طول ف مش فاضي فهو مش هيسمعكم. إحنا محتاجين الحركة دي أوي، محتاجين إن ولادنا دايمًا يبقوا شايفين الصورة الحلوة دي حتى لو فيها وَحِش، حتى لو في ضغط عصبي، ما فيش حد فينا خالي من العيوب وما فيش حد فينا كامل، كُلّنا بنغلط وكُلّنا عندنا مشاكل من الطفولة، ما فيش حد ما عندوش مشكلة من الطفولة، حتى لو زي ما بيقولوا مولود في بُقّه معلقة دهب، كُلّنا عندنا traumas كُلّنا خايفين من من حاجات بُكرة، سواء راجل، سواء ست، سواء يعني زوج، زوجة، مسؤولين، عندهم أولاد أو حتى اللي هُم زي ما بيقولوا السناجل ما عندهمش حاجة، هُم برضه خايفين من بُكرة، هنتجوّز إزاي والّا هنجيب إيه وال والزمن وهنعيش إزاي وهنأجّر إيه، هنشتري إيه، فإحنا محتاجين بجد إن إحنا لمّا نيجي يبقى في أسلوب رحمة. إن أنا هاطبطب عليك وتطبطب عليّا، مهما حصل إحنا مش وِحشين، ربنا ما خلقناش وِحشين، ربنا ما خلقناش جوّانا كُره ولا حقد ولا ربنا ما خلقش الحاجات الوحشة اللي إحنا اتطوّرنا بيها، لأ، فإحنا محتاجين نصبر على بعض عشان الحياة تقدر الحياة تضحك لنا زي ما بيقولوا مثلًا، طبعًا هنتّريق ونقول تضحك إزاي والدنيا وفي لأ، بيحصل حاجات حلوة جدًا، إحنا ساعات بنستنى حركة صغيّرة جدًا أوي، أوي من بعض هي بتحسّسنا إن إحنا ملكنا الدنيا، بعيدًا عن فلوس وبعيدًا عن أي حاجة، بالرغم إن الفلوس ده شيء أساسي دلوقتي، المادة هي حاجة أساسية اليومين دول في ظِل ظروف الحياة الصعبة دي، بس بجد في حاجات كتير أوي بتطبطب على قلوبنا، مش لازم تبقى أحسن حاجة، مش لازم تبقى أغلى حاجة، مش لازم يبقى الbrand الفلاني، شوكولاتاية، وردة، والله بتفرق، كلمة حلوة على الصبح، كلمة حلوة في نُص اليوم، طبطبة في آخر اليوم، في حاجات بتفرق معانا سواء راجل والّا ست، بتنسّينا أو مش بتنسّينا، بتعدّي يومنا ونقول الحمد لله إن في يومنا كانت حاجة جميلة، فإحنا محتاجين نرحم بعض بجد، الرحمة دي حاجة حلوة أوي، لمّا لمّا بنتكلّم عن الحيوانات وأكتر الناس دلوقتي اليومين دول اتجاهها كُلّه الحيوانات، الحيوانات، الحيوانات وتيجي ناس تقول لها إيه طَب شوفوا البني آدمين، هو إحنا مش بنتكلّم مين أحسن من مين في مين يبقى، لأ، هو إحنا بنتكلّم في أسلوب شامل للحياة اللي هو الرحمة، أنا باح بارحم حيوان، بارحم إنسان، بارحم نَفْسي، بارحم أهلي، بارحم صحابي، لمّا ييجي حد ناسيني من فترة وافتكرني، كتّر خيرك أو كتّر خيرِك، بجد الحياة صعبة أوي، أوي، أوي، أوي اليومين دول، أنا ساعات بالاقي وقت فاضي بابقى بجد مش قادرة إن أنا أكلّم حد، بابقى عايزة أقعد ساكتة، يومي مثلًا طويل ومُرهق، بابقى مش قادرة أقعد أتصل أطمّن على الناس أو أبعت واتساب أو، أو، لأ، بجد عايزة أفصل إن أنا أقعد ساكتة، باصّة للسقف، مش باتكلّم، آآ باحس بهدوء كده نَفْسي، براحة معيّنة. فأظُن فينا كتير بيستنوا 10 دقايق في يومهم، رُبع ساعة، نُص ساعة، يا بيعمل حاجة هو عايزها أو هي عايزاها، يا بجد بيبقى عايز يفصل بالسكوت ويقعد ساكت، يحس كده بطمأنينة، يعيد حسابات، مش لازم أطلّع من يومي عشان أسأل على كل اللي أنا مش فاكرهم، مش مش فاكرهم، اللي راحوا في زحمة يومي، فإحنا محتاجين نرحم بعض، اللي يفتكر يتكلّم، اللي يفتكر يتصل، اللي يفتكر يبعت واتساب، ومش لازم أنظّر بقى عليه أو عليها وأقول لها ياه! أنت لسّه فاكر والّا أنتِ لسّه فاكرة، إحنا محتاجين نلغي الكلمة دي من قاموسنا، إحنا محناج محتاجين نقول شكرًا إنك افتكرتني، والله أنا برضه رغم ظروف الحياة أنا آسف أنا مشغول برضو أنا كمان أو مشغول أنا كمان فشكرا اللي يبدأ بالاتصال دي حاجة خير جدا حتى الأهل عندنا مشكلة إن دايما الأب والأم فاكرين إن هما هما اللي لازم يتسأل عليهم لأ أنا عايزة أقول لهم لأ زمان غير دلوقتي لما مثلا أب وأم طلعوا على المعاش أنت عندك وقت فاضي كبير قوي أنت طلعت من شغل خلاص أن أنت شلت إيدك من مسؤوليتي خالص فأنا أصبح ليا بيت في زمن أنا مسحول فيه سواء ست أو راجل فأنا محتاج هو ما فيهاش مين كبير ومين صغير ما فيهاش أنا أب أنا وأم أنت لازم تسأل عليا هو مش آه في واجبات بس محتاج إن أنت تسهلها عليا وتبسطها محتاج تقولي أنا فاضي فأنا ما, لا ما تقلقش أنا هتصل وأنا أنا كويس أنا بطمنك أنا بطمنك إحنا كويسين أنتوا عاملين إيه في اللي أنتوا فيه ده ربنا يعينكم في الظروف اللي أنتوا فيها إحنا محتاجين دعم جدا بجد الأبهات والأمهات دلوقتي يعني محتاجين شفقة حتى من من آبائهم اللي هم جدود و- وجدات ولادنا محتاجين إن هم يدخلوا في حياتنا محتاجين مش مش لازم إن هم ينعزلوا أو يتضايقوا إن إحنا انشغلنا بجد بجد هي الحياة صعبة أوي أوي أوي مش زي حياتهم خالص خالص ولا زي الوقت اللي هما كانوا فيه سواء بقى في تمارين في أكل في شرب في تعليم في, في فكر في ثقافة في, في, في تكنولوجيا في كل حاجة فاحنا محتاجين ان هما يشفقوا علينا شوية فيرحمونا ما يجلدوش أب أو بنت اتأخر يوم ان هو يتصل هو مش غ... هو مش قاصد أو هي مش قاصدة ممكن في يوم اتزحمت عليه كل حاجة بلاش حد يطلع ويقول لا الدين بيقول كذا لا احنا مش كده مش هنسأل عليهم لا لا انا اقصد نتراحم يعني نشفق على بعض نسهل الامور على بعض ما جيش اقف لابني وإب- وبنتي على الواحده واقول لهم هو انتوا لسه فاكرين ده انتوا طول اليوم ما اتكلمتوش طب معلش تعالى جرب يوم من يومي اليومين دول فاشفق عليا او اشفق عليا فبدل ما تستنى ان انا ما اتصلتش لغاية ما يومي كله يخلص ارفع السماعة في اول اليوم في نص اليوم في اخر اليوم اطمن مش بقول نعمل الكلام ده كل الوقت لان اكيد مش هننسى كل الوقت ولا هنتلبخ كل الوقت بس انا اقصد لما يحصل حاجة زي دي اعديها اقول انا موجود وكويس ما تقلقش ما احطش هم على هم بقعد ادعي سواء انا او جوزي بنقعد ندعي ان احنا ما نبقاش تقال على اولادنا ان احنا بجد ما نشيلهمش هم ان احنا ما نخليهمش يبقى صعبان عليهم فراق يبقى صعبان عليهم ان احنا كبرنا يبقى صعبان عليهم حتى في ماديا احنا بنحاول بجد نأمن نفسنا عشانهم عشان بكرة عشان ما نبقاش عبء لان الحياة مش مستحملة عبء على عبء بجد يعني لما الولاد ولادنا يتجوزوا في ال... في الجنر... يعني في الجيل اللي جاي اللي طالع ده بظروف الحياة اللي بتجري بسرعة بالمصاريف اللي بتجري بسرعة هما هيبقوا في دوامة أكتر من اللي احنا فيها دلوقتي فزي ما بقول محتاجين نرحم بعض والله لو رحمنا بعض هنرتاح لما لما الراجل والست يبقى في بينهم حاجات صغيرة ويبقوا حاطين إن دي قاعدة أساسية وكمان الولاد بيشوفوها هتفرق مع الولاد نفسيا جدا جدا وهتفرق مع الأب والأم جدا جدا فالحاجة دي هتفرق معاهم فالرحمة دي ربنا جعلها في قلوبنا حاجة يا رب يا رب ما تروحش من قلوبنا يا رب ما نبقاش من الناس اللي قاسية قلوبهم يا رب يبقى في بينا مودة بين بين كل الأسر بين الأصدقاء بين الأخوات يا ريت الأخ والأخت برضو يبقى فيهم نفس الكلمة ونفس الفكرة انت النهاردة سألت أنا بسأل أنا كمان لو انت مسألتش أنا مش زعلان أنا مقدر إن انت مشغول أو ممكن حد يبقى مشغول أكتر من حد فمش معناه إن أنا بقلل من قيمة التاني اللي مش مشغول قد الأولاني ما ينفعش لأ انا عارف ظروفك انا مش مشغولة عنك فما يجراش حاجة لو انا سألت عليك مرة واتنين وتلاتة ازيد ده اخ واخت ده روحين مع بعض ربنا ربنا يكرمنا باخوات صالحين واخوات يعني واصدقاء صالحين وناس صالحة رحيمة ندخل مع بعض ونشفع على بعض وندخل بيه يعني في الآخر الجنة إحنا محتاجين بجد يبقى بينا تراحم